بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم إيه، من الم- من المسائل المهمة صراحة ومن القضايا المهمة إيه، مسألة الملل وفقدان الروح إيه، عند الاستمرار على باب معين من أبواب الدين يعني دي مسألة على كل الصغور يعني اللي بيشتغل في الدعوة اللي بيشتغل في التربية اللي بيشتغل في ال- في في العلم اللي بيشتغل في الحركة عند حد معين من ال- من ال- من المشاكل اللي هو بيشعر بأن هو رتابة إيه، خلاص بقى الموضوع واجب تحول من عبادة إلى عادة و... واحنا كنا عندنا مشكلة زمان ان احنا نحوله لعادة بقى عندنا مشكلة دلوقتي ان هو بقى عادة إيه، إيه، كان عندنا مشكلة حقيقية ان احنا ازاي ان احنا نتعامل مع الموقف ازاي نثبت العمل ونحوله الى يبقى شيء روتيني في الحياة او يبقى عادة ثابتة في الحياة اصبح الان عندنا مشكلة ان انا بقيت بأدي العمل وهو عادة من العادات وبيبقى اشعر بالملل او لا اشعر بالتجديد في الايمان ولا اشعر ب آه، ان هو ده اصبح رافض ايماني انما اصبح مسؤوليه يعني هناك فرق من ان انا آه، آه، من ان انا مثلا بروح اتعلم دين او آه، اذاكر دين او ان انا ادعو الى الله او ان انا آه، اشتغل في عمل من اعمال الخير آه، جمعيه خيريه او آه، جمعيه خيريه او كده آه، وان انا عندي نوع من انواع الاحتياج انا بعمل ده لان انا محتاج فكنت في الاول بعمل ده لان انا ده احتياجي ثم بعد ذلك مرت الايام واصبح إيه، اصبحت بعمل ده وانا اشعر ان هي اصبحت تحولت من من نقطه الاحتياج لنقطه المسؤوليه ان انا بروح عشان انا ما روحتش هيحصل مشكله عشان انا شايل شغل ولازم اروح عشان انا بقيت موجود في المكان وبقيت العمل قايم عليا وترقيت وما عدتش بشعر بمشاعر الايمان اللي انا كانت موجوده معايا في هذا العمل ده مشاهد من المشاكل العاملين للدين يعني ده كنا طرحناه في بحث في مشاكل عملية الدين هو هو ازاي نقضي او ازاي نتخلص او ازاي نت- نواجه مسألة الملل إيه، وفقدان الروح واحيانا إيه، عدم الاستمرار وخصوصا بقى لما لما تقابل واحد تاني شغال في حاجه تانية في الدين ويكون لسه جديد بقى ويكون لسه ما خدش باله لسه بيح... لسه عنده في مرحله آه، ازاي يحولها لعاده وهو بقى قاعد بقى وسخن وعنده روح ومجموعه وشباب وبيعملوا حاجه جديده وتعالى في العمل خايف وتقوم انت ايه ده انا لا مش بتقول تقوم انت سايب اللي انت بتشتغل فيه وتروح معاه لانك انت بتبحث عن ال- هذه اللذه فخلينا الاول نتكلم آه، آه، بدايه خلينا ن- نصحح تصورات يعني احنا محتاجين نتكلم في اربع نقاط النقطة الأولانية في مسألة تصحيح تصوراتنا إن النجاح مش إن أنا آه، إن أنا أحقق نوع من المشاعر الإيمانية أو نوع من أنواع الخشوع آه، المترتب على الاستمرار في العمل إنما إن إن- إن النجاح إن أنا أستمر في العمل حتى الموت كان إذا عمل عمل أثبته يعني آه، أحيانا إحنا عارفين لا تضيع الممكن في طلب المستحيل احيانا انت آه، بتبقى بتعمل عمل صالح كبير و- وبتجتهد في العمل الصالح ده لكن انت آه، سقف طموحاتك او سقف نجاحك ان انت متخيل إن العمل ده هو آه، ه- هيترتب عليه حاجه تانية وحاجه كبيره الحاجه دي موجوده ذهنيا عندك آه، سواء انت كنت بتحققها قبل كده من نوع من انواع الخشوع الايماني او نوع من انواع المشاعر القلبيه اللي بتجعلك تنطلق انك انت مثلا مستمر مثلا في جلسه آه، آه، مدرسه القران او مستمر مثلا في جلسه طلب للعلم او مستمر مثلا في عمل خيري بتروح فيه آه، آه، جمعيه خيريه وبتنزل معاهم باستمرار فكان الحاجه دي كانت بالنسبه لك بت- بتمثل نوع من انواع الاشباع الايماني النوع من انواع الغذاء لفتره معينه من فترات الحياه بعد سنين انت بدات تكتشف ان انت من الاستمرار وتحولت وكان عندك مجاهده شديده انك تحول هذه الشيء هذه ال- هذه العباده او هذا العمل الصالح الى ايه؟ الى انه يكون عمل ثابت في حياتك ومستمر وتبقى حياتك متشكله عليه او تبقى جزء ثابت في حياتك يبقى عمود من اعمده الحياه. بعد فتره من الفترات بتكتشف ان ال- ان بقى عندك مشكله تانية مش ان هو بقى عمود ثابت ان انت بقى عندك هي ده هي, هي دي بقت نفس المشكله انك انت بتيجي تنطلق من اي حاجه في الدين فبتلاقي ان في عمود ثابت في في, في الحياه بقى تحول الامر من عباده الى عاده طيب إيه، عشان ن... ن... ن... ن... ن- وده بيؤدي الى فقدان الروح و- وبقينا بنعمل عمل ده بنوع من انواع ال... انا بعيد المشكله مره اخرى عشان نوصفها تحول عمل الى نوع من انواع اه مسؤوليه اللي هو انا ما ما ينفعش ما اروحش يعني لازم اروح عندي مجلس النهارده بقيت بتروح من غير آه، روح بت- بقيت بتروح وانت متضايق بقيت بتروح وانت آه، عندك اه بقيت بتروح وانت وانت احيانا يكون م- م- مش مش مبسوط قوي يعني وانا بقول لك ان ده نقطه مهمه جدا يا جماعه ان هذا هو النجاح انك انت ازاي تشتغل تحت ضغط انك انت ازاي تشتغل وانت متالم ازاي انك انت تكمل في الدين وانت بتجاهد والذين جاهدوا فينا لهديناهم سبلنا وان الله لمع المحسنين ازاي انك بتكمل في الدين وانت مش مبسوط في اعمال كتير من اعمال الدين ان يا جماعه لابد ان احنا نتغير ان احنا نفهم ان الايمان ليس معناه ان انا اتلقى المعاني انما الايمان معناه ان انا اعمل بهذه المعاني يعني عايزين نغير تصور النجاح من ان انا كنت متخيل ان المجلس ده هو اللي هيغير العالم على حسب فهمي في الاول اللي انا افهم ان المجلس ده نجاحه هو استمراره وان انا عبر سنين طويله وعبر مواقف مختلفه انا مستمر في طاعه الله سبحانه وتعالى ان انت بتبقى متخيل ان المجلس ده له اخره لا نهايه له والحقيقه ان المجلس ده مش مش مش مش لا نهايه لا لاخيه ولا حاجه هو اخره اللي هو فيه ده ان هو بيئه ليك ولاخوانك بتذكروا فيها الله تتنزل فيها الملائكه وبتعبدوا ربنا سبحانه وتعالى ساعه من النهار او ساعه في الاسبوع او ساعتين في الاسبوع مع بعضكم البعض هو ده المجلس اه هو ده المجلس ده نجاح اه ده نجاح هو ده عين النجاح رغم بقى تقلبات الدهر رغم الفتن رغم البلاءات رغم ان فلانه مريضه وفلان مريض وفلانه تعبان وفلان تعبان وفلان عنده مراته عندها مشكله مع مع فتره من مع, مع مرور الوقت بتجد فعلا الضغوط شديده على الاستمرار وده يا جماعه امتحان امتحان الصبر على الطاعه مش امتحان الطاعه ولا بدايه الطاعه ولا انشاء الطاعه انما امتحان انا هصبر على الطاعه ولا لا لان مفيش طاعه مش هتمر بهذه المرحله طيب ازاي يبقى انا رقم واحد اغير تصوري من ان النجاح ان المجلس ده هيعمل حاجه كبيره الى ان النجاح هو ان المجلس ده ايه؟ ان الطاعه دي تستمر. احيانا ممكن اكون انا مش مناسب لهذه الطاعه الان محتاج ان انا اجمع معاها شيء اخر. ان انا محتاج ان انا استخلف فيها واعمل حاجه تانية لان انا احتياجاتي زادت ومهامي زادت ومسؤولياتي زادت. واحيانا بكون ان انا محتاج ان انا اكسر نفسي لان انا لا تضيع الممكن في طلب المستحيل لا تضيع الممكن في طلب المستحيل ان انت احيانا بيكون الممكن هو ممكن معين فانت تقول هو ده بسيط هو مفيش الا ده يعني بحاول ده اخرنا وانا هفضل طول عمري كده فتقوم تسيب الطاعه اللي انت بتعملها عشان تعمل ايه بقى شو تقعد في الشارع تعملش اي حاجه كنت سيبها حلوه كنا بنذكر ربنا سبحانه وتعالى ونتعامل مع الدين وكم من اعمال ضاعت بسبب طموحات لفاعليها او للقائمين عليها غير ناضجه كم من طاعات ضاعت من مداخل الشيطان اللي هو يخليك تترك طاعة معينة أنت بتعملها وربنا سبحانه وتعالى فتحها لك لأجل شيء مش موجود الشيء اللي مش موجود ده شيء إيه؟ ذهني فرقم واحد عشان نعمل ده لابد أن ننصح تصورنا أن نجاحنا ليس أن العمل ده يترتب عليه إيه إيه إيه نفس ما ترتب عليه قديما إنما لكل مرحلة إيه؟ احتياجات وان العمل ده طاعه لله سبحانه وتعالى وان النجاح فيه ان انا استمر النقطة الثانية ان النجاح في الدين مش معناه ان انا اتلقى معاني الدين انما النجاح في الدين معناه ان انا اتلقى معاني الدين واعمل به وده اللي بيعمل تجديد في الروح اذا انا تلقيت وما عملتش اللي هو عارف حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو رجل يوشك ان يكون متكئ على اريكته فيقول جاءنا ما في كتاب الله فنريد جديد قال له انا خلصت ده فيجي واحد تاني يالف له جديد فيغيروا الدين ليه عايز جديد ما هو اصلا ما بيعملش بالقديم ولا يعمل بالقديم هو اصبح يريد يسمع شيء مش موجود جديد في جديد لا يا جماعه هو ان, إن, إن ازاي انا ودي النقطه الثانيه اللي هنتكلم فيها ان ازاي ان انا عشان اشعر بالروح واظل مستشعر الروح ان انا مش المقصود فقط ان انا اتلقى معاني الدين في بيئه ايمانيه واضحه وفي صحبه طيبه انما المقصود ان انا اعمل بهذا وبعدين انت كل مره بتعمل الله حي لا يموت الله واسع حكيم يعني كل صلاه لها معنى تاني ليه انت مطالب انك انت تكمل في الصلاه وما تزهقش من الصلاه ما هي نفس الركوع والسجود لا لا لا انت كل مره في تفاعل مختلف فانت كل طاعه بتعملها في تفاعل مختلف فانت محتاج هنا تجدد العمل التجديد دي النقطه الثانيه اللي هو التجديد في الشغل نفسه وضع خطط جديده وضع اهداف بسيطه وضع مشاريع بتخلص وضع بلاش المشاريع اللي اللي فوق مستوى طاقه الانسان يعني مثلا عايزين نعمل دوره تبقى مره خمس مرات ست مرات عشر مرات عشرين مره خلاص خلصت عايزين نعمل مجلس تربوي مدته قد ايه شهر شهرين خمس شهور ست شهور مشاريع العمر دي محتاجه ناس ناس يعني ابطال وحياتهم مستقره وايمانهم يتحمل وقدره عاليه على الاستمرار وقدره عاليه على الصبر مش محتاج ان انا اعمل عمل وبعد كده خلاص خلينا نعمل مشاريع نجدد في العمل خلينا نعمل دوره في سوره كذا خلينا نعمل مجلس سوره كذا خلينا يبقى الحياه فيها نوع من انواع ال ال يعني ايه الفرق بين العلم والعمل عارفين الصحابة كانوا يقولون كنا نحفظ القرآن عشرا عشرا وكنا نجاوزها حتى نعمل به فتعلمنا العلم والعمل معا هو هنا مش هيمل من التعليم ليه؟ لأنه هو ممكن عمره كله يروح وملحقش يتعلم كل حاجة ليه؟ لأنه بيعمل بما يتعلم احنا احنا ف... احنا اصلا متنشين موضوع العمل ده خالص فعندنا بالنسبه لنا ممكن نقعد نتعلم نخلص كل ال... الحاجات دي احنا ما بنعملش اصلا وكان يقول لك انا عايز جديد هتجيب جديد منين؟ انت عايز سيدنا جبريل ينزل عليك ي... ي... ي... الموضوع منهجيه المجلس ومنهجيه الطاعه فاحنا رقم واحد محتاجين نجدد في تصورنا او نصلح تصورنا عن مساله النجاح ومساله ان احنا نضيع الخير اللي معانا بسبب طموحات كثير منها ليس صحيح او رفع المستوى الطموحات وهو ليس في محله انما ان احنا يا جماعه يبقى نبقى عارفين ان الهدف من العمل ان احنا بنتقرب الى الله سبحانه وتعالى وبنجتمع على طاعه الله سبحانه وتعالى ده مقصود شرعي اه ده مقصود شرعي بس كده اه بس كده ده مهم اه ده مهم ده بيحفظ علينا ايماننا اه ده بيحفظ علينا ايماننا ده من اسبابنا اللي بناخدها عشان نتقرب الله ده اسبابنا اللي بناخدها نتقرب الله سبحانه وتعالى رقم اثنين مساله ان احنا محتاجين نجدد في الصغر نجدد في الشغل نجدد عن طريق اهداف متفاوته عن طريق ان نجدد الخطط عن طريق ان احنا نجدد الاشخاص عن طريق ان احنا ننطلق في العمل ونتعاهد على العمل ويبقى في مساحه للعمل ما يبقاش الكلام كله كلام ثم كلام ثم كلام ثم كلام وبعدين لما نحب نغير نقول ايه خلاص احنا هنروح للشيخ فلان عشان هو بقى هو كمان يقول لنا كلام وبعد كده الشيخ فلان ده زهقنا من مجلسه فعايزين نروح لشيخ ثالث نجيب فاحنا قاعدين ننتقل هو نفس المشكله فهتؤدي الى نفس النتيجه بعد ذلك ان يا جماعه الحل مش ان احنا نجدد الشيخ ولا نجدد المكان انما الحل ان احنا نعمل نحن نجدد في هذا الثغي نفسه ان انا النهارده عملت حاجه طب انا اقدر ازاي اجدد فيها وازاي اقدر اخطط فيها وازاي اقدر انتقل من هدف صغير لهدف اكبر لهدف اكبر ازاي ان انا اعمل تدريج ازاي ان انا العمل يكون دايما فيه روح ودم جديد الدم الجديد بيدي مساحات كبيره من والنبي اصلا كان بيسمح بوجود الشباب او بيسمح بوجود التائبين او بيسمح بوجود اصحاب الهمم الجدد لان هم دم جديد فكر جديد تصور جديد وده من الحاجات المهمه للجديد والقديم النقطة الثالثة مسألة تجديد في العلم لابد من تطوير العمل لنفسه انا النهارده كنت بدي مجلس بعد فتره انا ما عادش احتياجي المجلس ده بقى مسؤوليه عليا انا في الاول كنت بدي المجلس ده عشان انا اذاكر انا دلوقتي انا بقيت بدي المجلس لان انا مسؤول انت تحصلت حاجه وغيرك محتاجها فانت بايه بتديها لكن انت نفسك محتاج انك انت تجدد في هذا العلم محتاج تقرا اكتر وتعلم اكتر وتبحث اكتر وتبحث عن احتياجك انت ان احنا زمان اللي كان طعام ليك وانت صغير انت زمان كان والدك بيديك مصروف قد كذا وكنت بت ايه بتعرف تجيب بيه الحاجات الحلوه اللي انت عايزها النهارده ده ما عادش يكفيك ما عادش السندوتش اللي كانوا بيدولك زمان ده يكفيك لا فطار ولا غدا ولا عشاء فبقى ليك غذاء مختلف فبقى عندك احتياجات مختلفه فلا بد من تطوير في العلم ان انت نفسك تتعهد نفسك انك انت مش مش ده مجلس المجلس اللي انا كنت بعمله ده او السهر اللي انا كنت بعمله ده ده مش الدين كله في الاول كان هو الدين كله كان هو غذائي وهو دوائي وهو صحبتي وهو بيئتي وهو اجتماعاتي وهو خيري وهو آه، نصيحتي وهو كل حاجة في ديني هو ده بعد فترة بقى مجلس من المجالس الإيمانية أو مجلس من الروافد أو مسؤولية من المسؤوليات أو عمل من الأعمال اللي أنا بعملها لكن أنا أصبح عندي احتياج علمي محتاج اخده عند فلان وعلان وعندي احتياج ايماني ب- بتعامل معاه فلان وعلان وعندي احتياج اجتماعي بعمله مع فلان وعلان وعندي احتياج مادي بقيت بشتغل في فلا- في حاجه وكذا فبقى عندي ان انت محتاج انك تطور الحاجه التانية في نفس المجلس ده انت آه، مثلا كنت بتقول انا مثلا بقرا مدرسه القران من كتاب كذا وكتاب كذا لا انت محتاج تنتقل لمرحله اعلى لان ال- الرتابه خصوصا مع تصور ان الدين او النجاح هو ان انا احضر الدرس وان انا اتعلم إيه، ب- ب- بتجعل الانسان يشعر بالملل فانت محتاج انك انت تغير في طريقه الم- منهجيه التعامل مع هذا العلم الى ان يتحول من علم الى ايه الى عمل النقطه الثانيه والعمل ما بينتهيش ومشاعر العمل ما بتخلصش وبلاءات الحياه والحركه بالايات في وسط الحياه ما بتنتهيش ما بتخلصش النقطة الثانية إن أنا محتاج أزود في هذا العلم في نفس هذا العلم إن أنا أرحل لمستويات أعلى في هذا العلم حتى لو منفردا إن أنا أجدد في نفسي أنا أجدد في علمي أنا رقم أربعة مسألة آه، آه، آه، إن الله لا يغير ما بيكون حتى يغير ما بأنفسهم إن أحيانا بيكون عائق عائق الشعور أو عائق الاستمرار إيه إيه ان انا نفسي م- ملوله او ان انا إيه إيه إيه القضايا اللي انا عايشها هي هي نفس القضايا محتاج اجدد مهاراتي واجدد مجتمعي واجدد إيه إيه مفاتيح ومغاليق الاشياء المغلقه قدامي محتاج ان انا انظر الى الحياه بواقع مختلف يعني إيه، انت احيانا م- م- مثلا انت واحد عايش قضيتين في الحياه في واحد قضيته في الحياه مثلا قضيه اللحيه او واحد قضيته في الحياه قضيه الدعوه او واحد قضيته في الحياه قضيه مثلا كل واحد له في قضايا هو عايشها هو محتاج ي- محتاج يقرا اكتر عشان يفهم الدين اعلى عشان لما يجي يعمل المجلس ده بقى افاقه ايه اكثر اتساعا يبقى ده هو بيجدد في العلم ومحتاج كذلك يجدد في مهاراته لما بيحتك بواقع وبيحاول يعيش في الواقع بالدين بت... بيكتشف مشاكل مختلفة انت نزلت تشتغل في ال- في الحياة آه، آه، وانت اصلا حقيقة دماغك متركبة على ان انت علماني ان الدين في اتجاه والايه والحياة في اتجاه فهتفضل طول عمرك قضايا الدين اللي انت عايشها هي ايه هي القضايا اللي موجودة في الكتاب ليه الراجل اللي كتب الكتاب عاش قضايا في الدين فكتب الكتاب وحل المشاكل اللي هو شافها فين في الكتاب فكتبها في الكتاب فانت لما بتيجي تضرب امثله وما بتيجي تعيش في ال- بتعيش فين في مشاكل الراجل اللي كان عايش بال- في الدين في حياته انت انت ليك مشاكل مختلفه وليك تصورات مختلفة وليك آه، آه، عندك مغاليق محتاج انك تفتحها بمفاتيح الوحي مختلفة فاهمين آه، اقصد ايه؟ يبقى اربع حاجات تصليح التصور تجديد في العمل تجديد في العلم تجديد في النفس تمام؟ انا